سوف أشير إلى بعض الأحاديث التي سبق أن ذكرتها سبق أن ذكرتها والتي تثبت تطبيق عائشة لرضاع الكبير واحد في سنن أبي داود حديث 2063 عن أمر عائشة أمرت بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها وفي موضع مالك حديث 1281 عن إرسال عائشة لشخص إلى أختها أم كلثوم لترضعه حتى يدخل عليها ثم مرض أختها بعد ثلاث رضعات فلم يتمكن من الدخول على عائشة ثلاثة ونضيف أيضا ما جاء في صحيح مسلم حديث 3676 قالت أم سلمة لعائشة ليه إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة أما لك في رسول الله أسوة فإن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله ارضعيه حتى يدخل عليك يعني عيشة فاهمة اللي بتعمله ومن أكبر الأدلة على عمومية هذا الحديث ما قاله الدكتور الشيخ عبد المهدي أستاذ الحديث المتخصص في كتابه دفع الشبهات عن السنة المحمدية صفحة 103 قال وأن منهم من جعله عاما يشمل كل من تناول لبن سيدة وهو رجل كبير فأنه يكون ابنها فأنه يكون ابنها وأكمل قائلا والمهم أن الأم بأسرها مع حديث رسول الله تؤمن به وهي كمان يا فضيلة الشيخ وتعمل به فضيلة الشيخ كتب الكلام ده والكتاب موجود في السوق وشوفوه والأدهى من ذلك كما قلت سابقا في حلقة هالة سرحان أنه هو نفسه عمل بالفتوى التي أفتاها بخصوص تبني الولد البالغ من العمر أربع سنوات مستندا على حديث رضاعة الكبير صح؟ أفبعد هذا تتساءلون إن كان هذا حديثا خاصا أو عاما وعموما أحب أن أوجه نظر الجميع إلى أن المشكلة ليست في خصوصية الموضوع أما أو عموميته فإحنا بنحكم على النص في حد ذاته خاص أو عام هل يليق بنبي من عند الله أن يشير بمثل هذا الأمر المخجل اللي بيخجلوا منه المسلمين عامة النهاردة ده صحيح يبقى ده جاي من عند ربنا عموما ننتقل لنناقش نقطة شائكة أخرى وهي النقطة السادسة رضاعة الكبير بين لقم الثدي أو السقط سؤال خطير يفرض نفسه بقوة على مائدة الحوار هل رضاع الكبير يتم بلقم الثدي أم بالسقط من كوب ذكر الشيخ عبد المهدي في الندوة وقال أقول أقول لهم إن سهلة لم ترضع سالما من ثديها وإنما حلبت له ومسك كوباية كده حلبت له في كوب ثم شرب منها آه الكلام هيبان على الشاشة وهتشوفوه هو بيقول قولوا لهم إن سهله لم ترضع سالما من ثديها وإنما حلبت له في كوب ثم شرب هو وإني أقول إن كان الأمر كذلك فكيف يا فضيلة الشيخ تفسر قول سهل نفسها كما جاء في سنن أبي داود حديث 2063 يقول فأرضعته خمس رضعات مش ساقته أرضعته وفي صحيح مسلم حديث 3674 يقول فرجعت وقالت إني قد أرضعته مش سقيته ثم إذا كان الرضاع عن طريق الكوب يا فضيلة الشيخ فدعني أسألك لماذا خجلت سهلة عندما أمرها محمد برضاعة الكبير واحتجت بأنه كبير وأنه ذي لحية فماذا يضير ذلك لو كان الأمر شربا من كوب كانت هتخجل ليه ولماذا ظلت سهلة عاما كاملا خجلانة بعد أن فعلتها ولم تكلم أحدا كما جاء في حديث مسند أحمد حديث رقم 26397 فمكثت سنة فمكثت سنة لا أحدث به رهبة إيه اللي كان هيرهبك لو قالت إن أنا سقيته في كوباية فضيلة الشيخ ولماذا لم تسقي أم كلثوم اللي هي أخت عائشة سالم برضه واحد تاني سالم بن عبد الله ليه ما سقتوش بدلا من توقفها عن إرضاعه بسبب مرضها كما جاء في موطئ مالك حديث 1281 اللي أنا قلته قبل كده طب ما كان ممكن وهي مريضة برضه تعصر له شوية لبن في الكوباية وتقول له انت خدت كام يا ابني تلاتة أربع خمسة سق وتكملهم له في كوباية كان هتجرى يجرى حاجة ولا من أول يوم تصب له في الكوباية كم مرة له اشرب يا ابني ولماذا قالت أم سلمى زوج النبي لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام الذي استغنى عن الرضاعة يراها يعني إيه يعني هتكشف له صدرها صحيح مسلم حديث 3677 ولماذا أبت أم سلمة وسائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا شوف يدخلن بتلك الرضاعة أحدا سنن ابن أبي داود حديث 2063 فإذا كان الموضوع شرب من كوب طب ليه ما عملوهاش بقيه الزوجات يعني وعلاوه على هذه الاسئله المنطقيه دعني اذكر لك يا فضيله الشيخ هذه الحقائق الدامغه لتعيد تفكيرك في هذا الامر حتى لا تفقد مصداقيتك عند تلاميذك ومريديك اذكرك بقول المفكر الاسلامي عبد الفتاح عساكر اعتقد انت تعرفه في كتابه الذي رد به عليك بأن معنى كلمة الرضاع كما جاءت في قواميس اللغة وكتب الفقه وأصوله هو مص من ثدي آدمية أظن دي لغة وأذكرك بما يقوله مذهب الظاهرية في الإسلام أنه يتحتم في رضاعة الكبير التقام الثدي يتحتم وأذكرك بتساؤل الأستاذ عبد الفتاح عساكر في كتابه الذي رد به عليك قائلا إذا أخذنا برأي ابن حزم وحدثت رغبة عند الكبار يعني الرضع والمرضعة فما هو الحل إذا حدث حمل طه مصيبة ثم أحيلك على مقال الأستاذ ماجدي البسيوني بجريدة العرب العربي القاهرية الطبعة الإلكترونية بتاريخ 12 9 سنة 2004 ميلادية لترى المزيد حول رضاع الكبير مع احترامنا طبعا لكونك أستاذ الحديث لكن آه العالم هو المنفتح للتعلم وأحب أن أسمع رأيك بعد كل هذه الأدلة والبراهين النقلية والعقلية والمنطقية في لقاءات قادمة بس حتة صغيرة قبل ما أخلص الحتة دي أقول لك لو كان الشرب من اللبن المأخوذ من سيدة في كوباية لو الشرب من اللبن في كوباية وبيشرب فيصبح ابن لهذه الست بشرب اللبن من الكوباية طب ايه رأيك اللي يشرب لبن محلوب من بقرة في كوباية يبقى عجل ابن البقرة يعني وحاجة تانية في في الفلاحين لما واحد يبقى عنده كحة شديدة بيوصفوا له انه يشرب لبن حمارة ير- ير- يعني كده يحلبوا حمارة في كوباية ويسقوه فينزل كده حلو على معدته على صدره يعني هل تفتكر الإنسان لما يشرب لبن حمارة من كوباية يصبح جحش أمور محتاجة للتفكير أوي إذا كان شرب من م- من كوباية بيخلي الإنسان ابن لصاحب اللبن تبقى قضية فضيلة الشيخ وفتحت علينا مصايب كان الله في العون كان الله في العون ثم ناتي الى النقطه السابعه رضاعه الكبير بين الاخفاء والاظهار وجهت المضيفه سهير جوده سؤالا خطيرا الى فضيله الشيخ عبد المهدي قائله ايه اللي خلاك يا دكتور تطلع حاجه زي رضاعه الكبير اهو ايه الاجبار يا دكتور اللي خليك تطلع حاجه زي الكبير ده زي ده الكبير وكررت السؤال لأهميته قائلة إيه الضرورة يعني أو إيه المستفز في الحكاية عشان تطلع حاجة زي كده ايه الضروره يعني او ايه المستفز في الحكايه عشان نطلع حاجه زي كده وأضافت يعني إحنا في وقت ما ينفعش نعمل فيه إثارة لمثل هذه الموضوعات ووضحت سبب اعتراضها إذ قالت هتخلي أي حد من الغرب اللي بيتكلموا عن الإسلام أو بيزعموا افتراءات على الإسلام يبقى إحنا بنديهم بإيدينا السلاح
في هذا الوقت اللي المفروض ان احنا يبقى فيه عمق والناس آه، في شيء مختلف خالص غير ان احنا نقعد نتكلم في حاجات آه، ممكن ت- تخلينا ندور في حلقه مفرغه اللي هو تخلي اي حد من الغرب من اللي بيتكلموا عن الاسلام او بيزعموا افتراءات على الاسلام يبقى احنا بنديلهم بايدينا السلاح ولي تعليق على هذه العبارة الخطيرة أولا أيتها المذيعة الفاضلة إن بتوع الغرب مش مستنيين الدكتور عبد المهني المودي يديهم السلاح بإيديهم فالسلاح موجود في كتب التراث والأحاديث ثم إنه ازاي تسمي مقدساتكم اسلحه ضدكم دي مقدسات بتقدسوها تخليها سلاح برضه ولا اكتشفتم اليوم فقط انها اسلحه دمار شامل سؤال يحتاج الى اجابه آه ثم جاء دور الدكتوره ملكه يوسف في هذا الخصوص الإظهار والإخفاء وهي المستشارة التشريعية والقانونية لأحوال الشخصية وكان ينبغي لأستاذنا أن ينبه ويحذر أنها مسألة خاصة وليس عامة ولا تطبق عامة أما أن نعلن وننشر و- ون- و- ونثير الرأي العام فهذا كله يزعزع الإسلام وإني أقول لها صدقت يا دكتورة ملكة ولكن هل اليوم فقط وأمام حديث واحد من الأحاديث المحمدية يتزعزع الإسلام إذا فما بالكم لو انكشفت الأحاديث الأخرى الأكثر خطورة وإني أعتقد أنه يجب على الأحباء المسلمين جميعاً أن يعيدوا قراءة الإسلام ليعرفوا الحق من الباطل. وأخيرا وليس آخرا يأتي دور الدكتور محمد عبد المغني شامة الأستاذ بجامعة الأزهر فقد كان له رأي في منتهى الغرابة دعنا نستعرضه ونحلله ونعلق عليه أو اسمعوا الأول في امور ما يصحش نتكلم فيها النهارده لان احنا في القرن الواحد وعشرين ايه رضاعة الكبير ده اتكلم فيه ليه ما اتكلمش خالص ولو واحد سالني اقول له لا ولو واحد قال لي في حديث اقول له سيبك مالكش مالكش دعوه بيه لان دي كانت كانت حاجه خاصه ايام النبي وانتهت ولا ولا يمكن ولا يجوز لي ان اكتبه في كتاب ولا يجوز ان اكتب اكتبه في كتاب لان ده هي- الكتاب كل واحد هيتنشر فالحاجات اللي هي خاصه بايام الرسول ما يصحش نقولها هكذا قال بالحرف الواحد فيه أمور ما يصحش نتكلم فيها النهاردة وأضاف إيه رضاعة الكبير دي نتكلم فيه ليه ما تتكلمش خالص ولو واحد سألني أقول له لا ولو واحد قال لي في حديث أقول له مالكش دعوة بيه لأن دي كانت حاجة خاصة أيام النبي وانتهت ولا يجوز لي أن أكتبها في كتاب لأنه راح ينتشر ودوت القاعة بالتصفيق هتشوفوا كل الحاجات دي على الشاشة ويكمل يقول الحاجات دي هي خاصة بأيام الرسول ما يصحش نقولها حلو وتعليقي على هذا الكلام الخطير جدا وخاصة لأنه خارج من أستاذ جامعي حامل لدرجة الدكتوراه العلمية التي تبحث عن الحقائق بطريقة موضوعية بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى إذ يتجرد العالم من القيود المذهبية سوف أشير إلى بعض الأحاديث التي سبق أن ذكرتها سبق أن ذكرتها والتي تثبت تطبيق عائشة لرضاع الكبير واحد في سنن أبي داود حديث 2063 عن أمر عائشة أمرت بنات أخواتها وبنات إخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها وفي موضع مالك حديث 1281 عن إرسال عائشة لشخص إلى أختها أم كلثوم لترضعه حتى يدخل عليها ثم مرض أختها بعد ثلاث رضعات فلم يتمكن من الدخول على عائشة ثلاثة ونضيف أيضا ما جاء في صحيح مسلم حديث 3676 قالت أم سلمة لعائشة تقول لها ايه؟ انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي فقالت عائشه اما لك في رسول الله اسوه فان امراه ابي حذيفه قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفه منه شيء فقال رسول الله ارضعيه حتى يدخل عليك يعني عيشه فاهمه اللي بتعمله ومن أكبر الأدلة على عمومية هذا الحديث ما قاله الدكتور الشيخ عبد المهدي أستاذ الحديث المتخصص في كتابه دفع الشبهات عن السنة المحمدية صفحة 103 قال وأن منهم من جعله عاماً يشمل كل من تناول لبن سيدة وهو رجل كبير فإنه يكون ابنها فإنه يكون ابنها وأكمل قائلا والمهم أن الأم بأسرها مع حديث رسول الله تؤمن به وهي كمان يا فضيلة الشيخ وتعمل به فضيلة الشيخ كتب الكلام ده والكتاب موجود في السوق وشوفوه والأدهى من ذلك كما قلت سابقا في حلقة هالة سرحان أنه هو نفسه عمل بالفتوى التي أفتاها بخصوص تبني الولد البالغ من العمر أربع سنوات مستندا على حديث رضاعة الكبير صح؟ أفبعد هذا تتساءلون إن كان هذا حديثا خاصا أو عاما وعموما أحب أن أوجه نظر الجميع إلى أن المشكلة ليست في خصوصية الموضوع أما أو عموميته فإحنا بنحكم على النص في حد ذاته خاص أو عام هل يليق بنبي من عند الله أن يشير بمثل هذا الأمر المخجل اللي بيخجلوا منه المسلمين عامة النهاردة ده صحيح يبقى ده جاي من عند ربنا عموما ننتقل لنناقش نقطة شائكة أخرى وهي النقطة السادسة رضاعة الكبير بين لقم الثدي أو السقف سؤال خطير يفرض نفسه بقوة على مائدة الحوار هل رضاع الكبير يتم بلقم الثدي أم بالسقف من كوب ذكر الشيخ عبد المهدي في الندوة وقال أقول أقول لهم إن سهلة لم ترضع سالما من ثديها وإنما حلبت له ومسك كوباية كده حلبت له في كوب ثم شرب منها آه الكلام هيبان على الشاشة وهتشوفوه هو بيقول قولوا هذا لهم إن سهله لم ترضع سالما من ثديها وإنما حلبت له في كوب ثم شرب هو وإني أقول إن كان الأمر كذلك فكيف يا فضيلة الشيخ تفسر قول سهل نفسها كما جاء في سنن أبي داود حديث 2063 يقول فأرضعته خمس رضعات مش ساقته أرضعته وفي صحيح مسلم حديث 3674 يقول فرجعت وقالت إني قد أرضعته مش سقيته ثم إذا كان الرضاع عن طريق الكوب يا فضيلة الشيخ فدعني أسألك لماذا خجلت سهلة عندما أمرها محمد برضاعة الكبير واحتجت بأنه كبير وأنه ذي لحية فماذا يضير ذلك لو كان الأمر شربا من كوب كانت هتخجل ليه ولماذا ظلت سهلة عاما كاملا خجلانة بعد أن فعلتها ولم تكلم أحدا كما جاء في حديث مسند أحمد حديث رقم 26397 فمكثت سنة فمكثت سنة لا أحدث به رهبة إيه اللي كان هيرهبها لو قالت إن أنا سقيته في كوباية فضيلة الشيخ ولماذا لم تسقي أم كلثوم اللي هي أخت عائشة سالم برضه واحد تاني سالم بن عبد الله ليه ما سقيتوش بدلا من توقفها عن إرضاعه بسبب مرضها كما جاء في موطئ مالك حديث 1281 اللي أنا قلته قبل كده طب ما كان ممكن وهي مريضة برضه تعصر له شوية لبن في الكوباية وتقول له انت خدت كام يا ابني ثلاثة أربع خمسة سق وتكملهم له في كوباية كان هتجرى يجرى حاجة ولا من أول يوم تصب له في الكوباية كم مرة وقول له اشرب يا ابني ولماذا قالت أم سلمى زوج النبي لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام الذي استغنى عن الرضاعة يراها يعني إيه؟ يعني هتكشف له صدرها صحيح مسلم حديث 3677 ولماذا أبت أم سلمى وسائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا شوف يدخلن بتلك الرضاعة أحدا سنن ابن أبي داود حديث 2063 فاذا كان الموضوع شرب من كوب طب ليه ما عملوهاش بقيه ال- الزوجات يعني وعلاوه على هذه الاسئله المنطقيه دعني اذكر لك يا فضيله الشيخ هذه الحقائق الدامغه لتعيد تفكيرك في هذا الامر حتى لا تفقد مصداقيتك عند تلاميذك ومريديك أذكرك بقول المفكر الإسلامي عبد الفتاح عساكر أعتقد أنت تعرفه في كتابه الذي رد به عليك بأن معنى كلمة الرضاع كما جاءت في قواميس اللغة وكتب الفقه وأصوله هو مص من ثدي آدمي أظن دي لغة وأذكرك بما يقوله مذهب الظاهرية في الإسلام أنه يتحتم في رضاعة الكبير التقام الثدي يتحتم وأذكرك بتساؤل الأستاذ عبد الفتاح عساكر في كتابه الذي رد به عليك قائلا إذا أخذنا برأي ابن حزم وحدثت رغبة عند الكبار يعني الرضع والمرضعة فما هو الحل إذا حدث حمل طه مصيبة ثم أحيلك على مقال الأستاذ ماجدي البسيوني بجريدة العرب العربي القاهرية الطبعة الإلكترونية بتاريخ 12 9 سنة 2004 ميلاديا لترى المزيد حول رضاع الكبير مع احترامنا طبعا لكونك أستاذ الحديث لكن آه العالم هو المنفتح للتعلم وأحب أن أسمع رأيك بعد كل هذه الأدلة والبراهين النقلية والعقلية والمنطقية في لقاءات قادمة بس حتة صغيرة قبل ما أخلص الحتة دي أقول لك لو كان الشرب من اللبن المأخوذ من سيدة في كوباية لو الشرب من اللبن في كوباية وبيشرب فيصبح ابن لهذه الست بشرب اللبن من الكوباية طب ايه رأيك اللي يشرب لبن محلوب من بقرة في كوباية يبقى عجل ابن البقرة يعني وحاجة تانية في في الفلاحين لما واحد يبقى عنده كحه شديده بيوصفوا له انه يشرب لبن حماره ير- ير- يعني كده يحلبه حماره في كوبايه ويسقوه فينزل كده حلو على معدته على صدره يعني هل تفتكر الانسان لما يشرب لبن حماره من كوبايه يصبح جحش امور محتاجه للتفكير قوي اذا كان شرب من م- من كوبايه بيخلي الانسان ابن لصاحب اللبن تبقى قضيه يا فضيله الشيخ وفتحت علينا مصايب كان الله في العون كان الله في العون ثم ناتي الى النقطه السابعه رضاعه الكبير بين الاخفاء والاظهار وجهت المضيفه سهير جوده سؤالا خطيرا الى فضيله الشيخ عبد المهدي قائله ايه اللي خلاك يا دكتور تطلع حاجة زي رضاع كبير اهو ايه الاجبار يا دكتور اللي خليك تطلع حاجه زي الكبير ده زي ده الكبير وكررت السؤال لأهميته قائلة ايه الضرورة يعني او ايه المستفز في الحكاية عشان تطلع حاجة زي كده ايه الضروره يعني او ايه المستفز في الحكايه عشان تطلع حاجه زي كده واضافت يعني احنا في وقت ما ينفعش نعمل فيه إثارة لمثل هذه الموضوعات ووضحت سبب اعتراضها إذ قالت هتخلي أي حد من الغرب اللي بيتكلموا عن الإسلام أو بيزعموا افتراءات على الإسلام يبقى إحنا بنديهم بإيدينا السلاح
في هذا الوقت المفروض ان احنا يبقى في عمق والناس آه، في شيء مختلف خالص غير ان احنا نقعد نتكلم في حاجات آه، ممكن ت- تخلينا ندور في حلقة مفرغة اللي هو تخلي اي حد من الغرب من اللي بيتكلموا عن الاسلام او بيزعموا افتراءات على الاسلام يبقى احنا بنديلهم بايدينا السلاح ولي تعليق على هذه العبارة الخطيرة أولا أيتها المذيعة الفاضلة إن بتوع الغرب مش مستنيين الدكتور عبد المهني المودي يديهم السلاح بإيديهم فالسلاح موجود في كتب التراث والأحاديث ثم إنه إزاي تسمي مقدساتكم أسلحة ضدكم دي مقدسات بتقدسوها تخليها سلاح برضه ولا اكتشفتم اليوم فقط أنها أسلحة دمار شامل سؤال يحتاج إلى إجابة آه ثم جاء دور الدكتورة ملكة يوسف في هذا الخصوص الإظهار والإخفاء وهي المستشارة التشريعية والقانونية لأحوال الشخصية وكان ينبغي لأستاذنا أن ينبه ويحذر أنها مسألة خاصة وليس عامة ولا تطبق أما أن نعلن وننشر و- ون- و- ونثير الرأي العام فهذا كله يزعزع الإسلام وإني أقول لها صدقت يا دكتورة ملكة ولكن هل اليوم فقط وأمام حديث واحد من الأحاديث المحمدية يتزعزع الإسلام إذا فما بالكم لو انكشفت الأحاديث الأخرى الأكثر خطورة وإني أعتقد أنه يجب على الأحباء المسلمين جميعاً أن يعيدوا قراءة الإسلام ليعرفوا الحق من الباطل. وأخيرا وليس آخرا يأتي دور الدكتور محمد عبد المغني شامة الأستاذ بجامعة الأزهر فقد كان له رأي في منتهى الغرابة دعنا نستعرضه ونحلله ونعلق عليه أو اسمعوا الأول في امور ما يصحش نتكلم فيها النهارده لان احنا في القرن الواحد وعشرين ايه رضاعة الكبير ده اتكلم فيه ليه ما اتكلمش خالص ولو واحد سالني اقول له لا ولو واحد قال لي في حديث اقول له سيبك مالكش مالكش دعوه بيه لان دي كانت كانت حاجه خاصه ايام النبي وانتهت ولا ولا يمكن ولا يجوز لي ان اكتبه في كتاب ولا يجوز ان اكتب اكتبه في كتاب لان ده حي... كتاب كل واحد هيتنشر فالحاجات اللي هي خاصه بايام الرسول ما يصحش نقولها هكذا قال بالحرف الواحد فيه امور ما يصحش نتكلم فيها النهارده واضاف ايه رضاعه الكبير دي نتكلم فيه ليه ما تتكلمش خالص ولو واحد سالني اقول له لا ولو واحد قال لي في حديث اقول له مالكش دعوه بيه لان دي كانت حاجه خاصه ايام النبي وانتهت ولا يجوز لي أن أكتبها في كتاب لأنه راح ينتشر ودوت القاعة بالتصفيق هتشوفوا كل الحاجات دي على الشاشة ويكمل يقول الحاجات دي هي خاصة بأيام الرسول ما يصحش نقولها حلو وتعليقي على هذا الكلام الخطير جدا وخاصة لأنه خارج من أستاذ جامعي حامل لدرجة الدكتوراه العلمية التي تبحث عن الحقائق بطريقة موضوعية بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى إذ يتجرد العالم من القيود المذهبية والنظريات السلفية ليبرز الحق ويفضح الباطل فكيف يتجرد الدكتور شامة من حدا- حياديته الموضوعيه وينحرف عن مساره العلمي وينادي بالتستر على الحقائق وعلى الباطل يعني ايه واحد يجي يسأل عالم من اهل الذكر ام يقول له لا مالكش دعوة يعني ايه ده هل هذا عملا بما جاء بقرآن محمد في سورة المائدة آية 101 لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم أما ماذا يا فضيلة الدكتور شامة ثم ما معنى دي حاجة كانت أيام النبي وانتهت وما يصحش نتكلم فيها النهاردة المهم يا دكتور هي شيء صحيح ولا غلط سواء كانت أيام محمد أو غير أيام محمد وإن كانت حصلت أيام محمد فلماذا تخجلون منها لماذا لا تفتخرون بها كما تفتخرون بكل ما فعله وما قاله محمد حتى الاغتيالات والأمر الهام جدا والخطير حقا هو إن كنتم قد اكتشفتم أن في أقوال محمد وأعماله أمورا خطأ تخجلون منها ولا يصح أن تتكلموا عنها الآن فما رأيكم بالأحرى في دين محمد من الأساس الذي أفتى فيه بإلغاء المسيحية وإلغاء خلاص المسيح تماما كما أفتى برضاع الكبير وسوف نصلي أيها الأحباء من أجل كل إنسان حتى يرشده الرب للوصول إلى الحق الذي يحرره كما قال السيد المسيح دعونا الآن ننتقل إلى النقطة الثامنة رضاعة الكبير والمشكلة الأساسية أحبائي إن المشكلة الأساسية ليست أننا نشكك في صحة حديث رضاعة الكبير حتى لا يدافع الشيخ عبد المهدي عن ذلك بكل جوارحه بل نحن نشكر الشيخ عبد المهدي على جهوده الجبارة في إثبات صحة هذا الحديث ودفاعه المستميت لبرهنة أنه صدر فعلا عن محمد ونحن نصدق ذلك بالفعل إذا ما هي المشكلة الأساسية مع هذا الحديث المشكلة الأساسية التي فاتت على فضيلة الشيخ وعلى كل المشايخ والمذيعين هي هل حديث رضاع الكبير يليق بنبي من عند الله دي المشكلة الأساسية أرى جميعكم تخزون منه وانظر ماذا كان رد الفعل عندما أشار فضيلة الشيخ عبد المهدي على الدكتورة هالة سرحان أن تعمل بما جاء في الجورنال الحقني الحقني الحقني يا فضيلة الشيخ اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه سواقين وزملاء والمصورين وإنت- اعمل ايه مالي ايه اعملي لي في الجرنان
ويذكرني هذا المشهد بما حدث عندما قال محمد لسهلة بأن ترضع سالم إذ يقول الحديث أنه تبسم وفي حديث آخر أنه ضحك تماما تماما كما تبسم وضحك الشيخ عبد المهدي وهو يقول نفس الحديث لهالة اعمل اللي في الجرنال ومن أجل هذا الخزي تحاولون نفسي نفي الحديث عن محمد وتطالبون الشيخ بإخفائه وعدم إظهاره مما اضطر فضيلة الدكتور الشيخ عبد المهدي أن يواجهكم جميعا قائلا إن الحديث صحيح بل وسام الشرف على صدر مدرسة الإسلام كتاب دفع الشبهات عن السنة المحمدية صفحة 103 ثم ثم كيف تحقرون من الحديث وقد قاله الرسول نفسه أما سمعتم الدكتورة ملكة تقول أمامكم أي من يقول أية كلمة بعد كلام الرسول حد ما تقول وأن اجتمع الإنس والجن على أن يخالفوا أمرا لرسول الله فقولهم موضوع قولهم موضوع قولهم موضوع تقصد أن قولهم خطأ يعني إذا فمن باب أولى لا أن تحاكموا الكاتب عما كتب بل أن تحاكموا قائل الحديث على ما قال ثم نقطة هامة أخرى وهي ألا تؤمنون ألا تؤمنون بأن الأحاديث هي وحي من عند الله الأحاديث وحي من عند الله طيب بص كده على موقع الأزهر مفاهيم إسلامية www.islamiccouncil.com الذي يقول السنة النبوية هي أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته وأنها وحي من عند الله تعالى وأنها جزء من الرسالة التي أمر الرسول بتبليغها وهنا نأتي إلى لب المشكلة كيف أن الله يقول هذه الأمور المخجلة والمخزية أهذا يعقل أن يصدر ذلك من إله كلي القداسة لهذا أقول لأحباء المسلمين اقرأوا بوعي وعقل لتصلوا إلى حقائق الأمور لتتبينوا طريقكم إلى النور الحقيقي والإله الحق أمين دعونا نأتي إلى النقطة التاسعة رضاعة الكبير وانطباعاتي الشخصية القفزة الكبرى ده أول انطباع هكذا تمت أكبر قفزة فوق حاجز الخوف في تاريخ الإسلام على مدى ما يقرب من 15 قرن من الزمان وتم الزحف الفكري المستنير ليقتحم المناطق الخطرة وفجرت الأجهزة الإعلامية الجريئة فجرت القضايا الشائكة والمسكوت عنها على حد تعبير المذيعة اللامعة سهير جودة في ختام الحلقة ببرنامج البيوت أسرار اللي احنا بصدده ونواصل في الحلقات القادمة فتح الملفات الشائكة تفجير القضايا المسكوت عنها شكرا إلى اللقاء
المطالبة بإعادة دراسة الإسلام ده انطباعا أني أطالب بإعادة دراسة الإسلام والقرآن والأحاديث والسيرة المحمدية دراسة علمية منهجية موضوعية بعقلية متحررة من قيود الماضي ورفع هالة التقديس عنها تماما كما حدث في عصر النهضة الأوروبية مع المسيحية ومع الكتاب المقدس تخافوش فإن كان من عند الله سوف يصمد أمام هذه الدراسة المتجردة تماما كما حدث أيضا مع المسيحية ولعلنا نذكر أقوال الدكتور الشيخ عبد المعز عبد الستار عن ضرورة محاكمة الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم قال ذلك في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية ونشر بجريدة الأهرام بتاريخ 11 مايو 2002 فإن كان الدكتور عبد المعز عبد الستار قد نادى بمحاكمة القرآن نفسه فكم بالحري ينبغي أيضا محاكمة الأحاديث المحمدية وأنا بصراحة بأهدي هذا البحث اللي أنا عملته عن رضاعة الكبير لجامعة الأزهر يسعدني أن أهدي بحثي هذا الذي قواني فيه الرب إلى جامعة الأزهر ليكون مرجعا وافيا لمن يريد أن يعرف أبعاد هذا الموضوع الخطير والبحث مستوفي للمتطلبات العلمية المنهجية ومؤيد بالأدلة والبراهين والمرجعية التراثية فقط أشترط عدم تغيير الحقائق الواردة فيه وبسمح لجامعة الأزهر أنها تطبعه وتوزعه زي ما عايزة وعموما دعني أصل إلى النقطة العاشرة وهي رضاعة الكبير وكلمة ختامية إني أحمد الله على مناقشة هذه القضايا الشائكة والمسكوت عنها علانية على الفضائيات شيء رائع دون خوف من إثارة لفتنة أو ضرر للوطن الذي نعتز به فإلى مزيد من هذه البرامج الساخنة كما وعدت المذيعة اللامعة سهير جودة حتى يتعرف كل إنسان مخلص على الحقيقة المطلقة ليتبعها من أجل خلاص نفسه الغالية ومن أجل حياته الأبدية الحقيقية آمين يا رب أسألك أن تكشف عن ذاتك وعن الحق كاملا لكل إنسان يشاهد هذا البرنامج ارشد كل إنسان إلى معرفتك يا سيد ومعرفة الحق والحقيقة كمل عملك فينا جميعا ولك كل مجد وعزة وسلطان من الآن وإلى الأبد آمين thank you